بسم الله الرحمن الرحيم وفي النهاية تيجي سورة الحديد سورة ألم يأني بقى جات الوقت ولا ما جاش الوقت لسه سورة انتهز الفرصة السورة اللي بتقول لك سابقوا إلى مغفرة السورة الباقية بتقول سارعوا يعني اجري بسرعة كل واحد يجري بسرعة يدخل الجنة هنا تقول لك لا سورة الحديد مش بتتكلم عن الجنة سورة الحديد بتتكلم عن الجنة مش كل واحد هيجري بسرعة يلحقها ده الأوائل بس سورة الحديث للأوائل الرحلة إن شاء الله اللي هنعيشها في خلال شهرين الجايين بإذن الله مع الجزء 27 مع سلسلة راجع لك يا رب راجع لك يا رب مع كل صورة من الصور في مرة من المرات إن شاء الله عايزين نعمل إيه بقى أنا عايزكم تشتغلوا معايا بقى إن شاء الله أنا المرة دي يعني يعني بإذن الله أثرت إن أنا ما أبدأش بسورة قاف أثرت إن أنا أديكم مقدمة الأول تمهيدية عارفين ليه بإذن الله عشان كل أنتوا عارفين إن بعد سبعة أيام هنشرح قاف إن شاء الله تقوم الأسبوع ده كله نشتغل في قاف بقى نحفظها تحفظيها نفهمها نحاول نسمعها نحاول نصلي بيها نتلوها نعيش معاها تيجي ان شاء الله الجمعه الجايه تفهمها بقى ان شاء الله كمان تبقى خلاص ما عادش فاضل غير ان بعد الحلقه تقوم تقوم الليل بيها تبقى الصوره اتحفرت في قلبك وقلبك باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك وحبيبك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد من أيام يا جماعة من أيام يعني من ايام قليله بنتي اصيبت بمرض شديد واضطرينا ان ندخلها المستشفى واتحجزت في المستشفى كان عندها التهاب رئوي وبنت عندها اسابيع يعني ما كملتش شهرين وكل شويه ابر بتعطلها ابر عضل بنت عندها شهرين بنتك يعني تخيل لو انت بعاطفه الابوه المنظر وحاله قلبك الحقنه كانها مش في جسمها الحقنه كانها بتدخل في قلبك وكل شويه ممكن يجي لي اتصال البنت حالتها خطر تعالى شوفها قبل ما تسافر او تروح تدي درس لان يعني البنت حالتها خطر انت فاهم والواحد ايامها كان في توتر وقلق قلق وحزين ولما يجي ميعاد الحقنه بتاعت البنت احس ان انا يعني قلبي بيتقطع على بنتي وكاني والله العظيم يا جماعه والله كاني لاول مره بقرا ك- ك- قول الله سبحانه وتعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر قلت يا مسني سيدنا ايوب بيقول لي ربنا مسني سيدنا ايوب بقى له 18 سنه اولاده عيل عيل من عياله مات ماله دينار دينار من ماله راح صحته ابتلي في ظهر جسمه وباطنه سيدنا ايوب يا جماعه ابتلي بلاء مفيش حد في البشريه كلها ابتليه عليه السلام سيدنا ايوب بعد 18 سنه في هذه الالام المزمنه اللي مفيش مريض في بلادنا واحد عانى من امراض والام سيدنا ايوب بعد 18 سنه فقدان لماله ولاولاده بعد 18 سنه فرفضه القريب والبعيد الناس كلها خافت منه وبعدت عنه وكل الناس تنكرت ليه وما حدش قرب منه ولا اديله اي خدمه بعد 18 سنه بيقول لي ربنا مسني مسني ده يعني كان واحد ماشي حاجه كده نسمه هوا جت جنبه واحد خبط فيه خبطه خفيفه قلت حسيت ساعتها يا جماعه حسيت ساعتها ان اللي بيحب ربنا اللي بيحب ربنا بيحب اي حاجه من عند ربنا ما بيحسش بالابتلاء لان نظر قلبه للمبتلي ده اللي ابتلاني ده حبيبي اللي بيربيني اللي بيوليني اللي كل نعمه في حياتي منه اللي من لحظه ما كنت نطفه وهو راعاني اعظم رعايه اللي بيحب ربنا يا جماعه ما بيحسش بالابتلاء لاول مره احس ان حب ربنا ممكن يغير حياتي فعلا حسيت ساعتها ان اللي عايش مع هم الاخره ما بيهموش اي مشاكل من مشاكل الدنيا قال هو يجي ايه اشد مرض في شر شربه من شربات الحميم هو اشد ابتلاء يجي ايه في بخار المهل بس اللي بيشوي الوجه فما بالك بالموت لما بيسقط في الجوف والعياذ بالله هو اشد ابتلاء ولا فقد ولد ولا اي ازمه ولا مشكله تيجي ايه في حبسه في زنزانه من سلازين جهنم دقيقه واحده هو فقدان الدنيا واللي فيها يجي ايه في غمسه نار واحده الانسان بيفقد فيها ذاكرته لاي موقف نعيم مر بيه هو اي ابتلاء ولا اي مرض ولا اي الم يجي ايه في ثمره زقوم واحده بياكلها منها في قاع جهنم هو اي ابتلاء يجي ايه في ضربه مقمع واحده من حديد تقذفه من شفير جهنم 70 خريف لقاع جهنم حسيت ساعتها ان هم الاخره بيخليك ما تحسش بمشاكل الدنيا لو انت خايف من الاخره دنيا ايه اللي هتخاف منها وابتلاء ايه اللي هتحس بيه حسيت ساعتها حسيت ساعتها ان اللي مشغول قلبه بالله ما هواش بيتفاعل مع الابتلاء زي اي حد يعني لو واحد مبتلى انه ما يخلفش بقاله ثلاث سنين ولكن مشغول بالدعوه ومشغول بربنا ومشغول بالاخره هو هيرفع ايده وهيقول يا رب كل حاجه ولكن عمره ما يحس بالمشكله زي اللي ماهوش مشغول بالله حسيت ساعتها يا جماعه قلت يا والله يا جماعه حسيت ان كلمه مسني الضر ديت نزلت على قلب بلسم شفاء شفاء من عند الله سبحانه وتعالى يا يا رب كلمه واحده في ايه واحده في 6236 ايه انت ممكن تغير حياه انسان احنا مع... يا جماعه احنا معانا 6236 كنز وعايشين فقراء يا اخوانا احنا معانا 6236 منجم ذهب مش عارفين نستغلهم معانا 6236 صفقه مع الملك كل صفقه انت استغ... اغتنامها بدرجه من درجات الجنه ومش عارفين نصعد احنا معانا يا جماعه معانا كلام ربنا سبحانه وتعالى حسيت ساعتها ان ان فعلا يا جماعه احنا محتاجين القران قوي من الادعيه اللي بتهزني في ادعيه الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول ليه ادعاء كتير كل دعاء فيه توسل وتضرع ولكن في دعاء فيه درجه توسل رهيبه استغاثه رهيبه ما شفت عمري ما سمعت النبي في دعاء بيستغيث زي الاستغاثه لما بيطلب من ربنا ايه لما بيطلب من ربنا القران الرسول شوفوا بيقول لربنا ايه اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك انا حاسس ان واحد بيمرغ وجهه في التراب قدام حد وبيقول له انا خدامك انا عبدك انا عبد وابن عبد انا عمري ما دقت الحريه انا ما اعرفش غير العبوديه ليك انا اذل الخلق وافقر الخلق ليك كان حد بيمرغ راسه في التراب قدام حد وبيقول له الكلام ده نصيتي بيدك ده انا انا بايدك انا ملكك انا حكمك نافذ فيا ايه الذل ده كل الذل ده ليه عايز ايه اسالك انا بطلب منك يا رب اسالك بكل اسم هو لك يا رب انا بحس في ديت كان حد ماسك والله المثل الاعلى في هدوم حد بيتوسل فيه بيقول له اتوسل اليك ارجوك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك عايز ايه بتطلب ايه ايه اللي انت عايزه القران يا رب القران يا رب القران يا رب اللي لو دخل قلبي هيخيب رجاء قلبي يا رب القران اللي لو جه في حياتي هيطهر قلبي من كل اللي فيه وهينور قلبي القران اللي لو جه في حياتي هيبقى نور صدري وهيملى صدري نور القران يا رب اللي لو جه في حياتي كل خوف وحزن في الدنيا وفي الاخره هيبقى هيزول تماما اسالك يا رب عايز القران ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وهب غمي الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لي ربنا القران لو جه في حياتي هيغير كل حاجة هيصلح كل حاجة القرآن يا رب عشان كده من أول الليلة يا جماعة إن شاء الله من اول الليله احنا كمان هنقف على باب ربنا وهنهتف بربنا وهنقول القران يا رب عايزين القران انا يا جماعه لما بتكلم عن القران انا بك... انا بحس فعلا بكلمه عوده الروح عوده الروح روح وبترجع وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ده روح هيحييكي وهيحييك وهيحيي قلوبنا انا بحس يا جماعه فعلا كفايه نور القران علينا كفايه نور الكتاب ده علينا والله العظيم كنت زمان ايام الكليه اقول انا عايز انا عايز لما اصحى بالليل والدنيا مظلمه في الاوضه المصحف اللي محطوط على الترابيزه ينور لي الدنيا كلها من شده احساس الواحد ان مصدر كل نور في الحياه هو ده كفايه نورك عليا كفايه نور القران علينا كلنا كل يوم الواحد بيزداد فيه فهم في ايه من كتاب ربنا بيكتشف فعلا ان القران هو الحل القران هو الحل والله يا جماعه القران هو الحل لجميع مشاكلنا يا شاب اللي عندك مشكله الشهوه عايز حل الشهوه اقرا سوره يوسف حتى الشهوه اللي في صدرك وصدرك القران عالجها يا اللي عندك مشكله في بيتك ولا اسرتك القران هو الحل يا اللي عايز يا اللي في ابتلاء وعايز حاجه تشفي صدرك القران هو الحل قصه سيدنا ايوب قصه سيدنا يوسف كلها قصص بتغسل قلبك القران هو الحل يا اللي عايز تتربى نفسك تتربى نفسك تتربي نفسك تترقى في الدين وتتربى وتبقى راجل وتخدم دينك وتعمل حاجه للاسلام القران هو الحل لما تقرا كلمه سيدنا ايوب وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين حسيت ان طعم كلمه ارحم الراحمين من بق سيدنا ايوب عليه السلام غير طعمها من الدنيا كلها طعمها من واحد بقى له 18 سنه مبتلى ولسه بعد 18 سنه واقف بيقول بحبك يا رب بحبك يا ارحم الراحمين غير طعمها من اي انسان حسيت يا جماعه ان احنا بنتعامل مع ناس الايمان في قلوبها جبال 18 سنه معاه الابتلاء بتهدم في جبل حب الله في قلب ايوب وما تندس 18 سنه زي بالظبط قصه سيدنا يعقوب في سوره يوسف سيدنا يعقوب لما اخذوا منه يوسف قال ايه فصبر جميل والله المستعان تمر السنين ورا السنين ويروح يوسف ويكبر يوسف ويتسجن يوسف ويقعد في السجن بضع سنين ويخرج يوسف ويبقى وزير الماليه ويقعد 15 سنه يطبق الخطه بتاعه ال- انقاذ اقتصاد مصر ووضع مصر ويروح اخوه يوسف وياخد ولما يروح منه بنيامين بعد حوالي 35 سنه برضه يقول فصبر جميل والله المستعان حسيت ان ايه ده 35 سنه معاه الابتلاء قاعده تهد في جبل الصبر والثبات اللي في قلبك يا يعقوب عليه السلام هو بيتهدش قلت ليه يا رب عشان ليه لان الناس دي تعبت يا جماعه لان الناس دي كانت مستعديه تتعب عشان مقام ايماني واحد في حياتها سيدنا يوسف عشان بس ارجع الى ربك لبس في السجن بضع سنين عشان يتحقق في قلبه كمال تعلق القلب بالله تماما ارجع الى ربك لبس بضع سنين عزير في ايه في سوره البقره عشان يوصل لكلمه اعلم ان الله على كل شيء قدير دفع 100 سنه من عمره اماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت في اخر الايه قال اعلم ان الله على كل شيء قدير احد السلف كان بيقول احد السلف بيقول جاهدت قيام الليل عشرين سنة وتمتعت به عشرين سنة يا جماعة كان مستعدين انه يدفع عشرين سنة من عمره عشان عبادة واحدة عشان يوصل لمعنى واحد عشان مقام ايماني واحد عشان قيام الليل بيقول جاهدت عشرين سنة دفعت عشرين سنة من عمري لما بيوصلوا للمقامات دي بقى ممكن يتهزم لما تتربى على كتاب بيكلمك عن هؤلاء الجبال بيكلمك عن هؤلاء القمم هتبقى ايه هتبقي ايه يا جماعة احنا عايزين نتربى القرآن هو الحل للتربية سبب ضعف مستوى الملتزمين في التيار الاسلامي كله هو الانعزال عن القرآن والبعد عن القرآن احد الناس اللي اعرفهم بيقول لي يعني هو قافل حياته على القرآن الايام دي وحفظ القرآن وتجويد القرآن فبقول له انت حاسس بايه بيقول لي انا حاسس ان انا كنت ماشي في طريق ضلمة خايف احط رجلي احسن تقع في حفرة خايف اتعامل مع حد من اللي حواليا احسن يطلع عدو مش حبيب خايف من اخر الطريق وخايف من كل حاجة في الطريق فجأة واحد حط ايده على كوبس النور الدنيا نورت كل حاجة نورت بالقرآن القرآن نور لي حياتي القرآن غير حياتي القرآن يا جماعة القرآن هو الحل القرآن هو الحل لكل حاجة لو انت عند حتى مشاكل الآخرة القرآن هو الحل ليه مش سورة الملك بتنجيك من عذاب القبر 30 آية بس من 6236 آية القبر مشكلته اتحلت مش البقرة وآل عمران بينجوك من عذاب الحر بتاع يوم القيامة بيظللوك يبقى مشكلة الحر اتحلت بإيه بصورتين من 114 سورة القرآن هو الحل لمشاكل الآخرة القرآن هو الحل لجميع مشاكل حياتنا بس مين اللي يقدر حتى التغيير سورة قاف سورة قاف دي ياما شباب التزموا بسببها وتابوا بسببها يبقى القرآن هو الحل في توبة الشباب وعودتهم لربنا سبحانه وتعالى يعني عايز تقول ايه عايز اقول لكم بقى الكلمة الجميلة قوي الكلمة الجميلة قوي اللي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي آه، كلمة اقرأ وارتقي ديت يا جماعة القرآن هو سر كل ارتقاء مش بس في درجات الجنة أهل اقرأ وارتقي في الآخرة هم أهل اقرأ وارتقي في الدنيا اللي كانوا بيرتقوا بالقرآن في الدنيا هم اللي هيرتقوا بيه في مقامات الآخرة سر كل ارتقاء إيماني في قلبك هو القرآن سر كل ارتقاء في عزيمتك وحياتك وحركتك وفهمك هو القرآن سر كل ارتقاء للأمة هو تطبيق القرآن سر كل ارتقاء في تربيتك وتربيتك هو القرآن سر كل ارتقاء في درجات الجنة هو القرآن عشان كده بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ مع بعض من أول الليلة إن شاء الله سلسلة في غاية الخطورة يا جماعة وأنا بقول في غاية الخطورة وبعني الكلمة لأن السلسلة دي سلسلة تفسير فاكرين تفسير الجزء ال 29 سلسلة بداية الهداية فاكرين أيام ما كنا عايشين مع القرآن وكل مرة بناخد صورة ونبدأ نشوف معانيها ونبدأ نشوف الانبهار بمعاني القرآن الرهيبة وندخل جنة القرآن ونعيش معاها تاني يا جماعة تاني راجعين واقفين على باب ربنا وبنقول له القرآن يا رب ربيع قرب قلوبنا يا رب نور صدورنا يا رب جلاء احزاننا وهمومنا وهمومنا ومخاوفنا كلها يا رب القران اللي لو جه هيغير حياتنا كلها يا رب القران اللي هو الحل الروح عوده الروح يا رب عايزين روحنا ترجع لنا عايزين روح الايمان اللي كانت عند الصحابه اللي الواحد لما بيقرا قصص الصحابه بيحس انه هيتزلزل من كتر المشاعر الجياشه في صدورهم تجاه الدين وتجاه الاسلام عايزين الكلام ده يرجع لنا يرجع لنا ازاي بالروح اللي ربنا نزلها لنا عشان تحيينا بالقران القرآن الكريم يا إخواني في الله بإذن الله عشان كده السلسلة الخطيرة اللي هنبدأها الليلة بإذن الله سلسلة تفسير الجزء السبعة وعشرين تحديدا من قبلها بكذا صفحة من أول سورة قاف لغاية سورة الحديد بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله طب أنت إشمعنى اخترت الصور دي إشمعنى من قاف للحديد إشمعنى الثمان صور دول إشمعنى الجزء ده من القرآن ليه عارفين ليه يا جماعة لأن لما الواحد عاش مع الآيات دهيت اكتشف إن الآيات دي لو حبيت تعمل لها شعار حرر نفسك حرري نفسك قوم انطلق قوم يلا قوم اكش- فك القيود بقى اللي مأيداك عن ربنا قوم بقى وقول له راجع لك يا رب منطلق اليك يا رب جاي لك يا رب هكسر كل قيد بيني وبينك يا رب انا يا رب كل القيود اللي الشيطان عقدها عليا واللي النفس والدنيا سلسلتني بيها انا هكسرها وجاي لك يا رب فكره الجزء 27 كده يا جماعه فكره انسان منطلق لربنا سبحانه وتعالى عشان كده مقدمه القاطره اللي هي سوره قاف الكلمه المحوريه اللي بتفهمنا الجزء كله كلمه لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك اللحظه الرهيبه لحظه يوم القيامه لما كل الاغطيه اللي كانت معميه عليك اتكشفت لما كل القيود اللي كانت مأيداك اتفكت واخيرا لاول مره تشوف الحقائق زي ما هي زي ما ربنا قالها لك من النهارده لازم قضاءك يتكشف عنك من النهارده لازم نكسر هذه الاغلال سوره قاف بتقول لك انت في اغلال مأيداك منعاك انك تنطلق لربنا يلا اكشف الاغطيه دي يلا اكسر الاغلال دي طب اكسرها ازاي اعمل ايه يقوم يجي كل الصور بتاعت الجزء الباقي كل صورة من الصور ديت بتكسر قيد من القيود اللي حواليك كل صورة بطريقة في غاية الروعة كل صورة يعني صورة الذريات اللي بعد قاف على طول اللي هي أول صورة أكبر مشكلة منع الإنسان إيه أكبر حاجة منعت الناس عن ربنا إيه ها أيوة أنا عارف. 90% منكم هيقولها فورا الرزق مشكلة الرزق تيجي صورة الذريات تقول لك إن الله هو الرزاق تقول يا اللي يا اللي قيد الرزق منعكم عن ربنا يا اللي قيد هم الرزق منعكم عن ربنا ممنوعين عن ربنا ليه يلا كسر القيد ده وانطلق كل صوره معركه معركه مع قيد من القيود اللي مأيداك عن ربنا من القيود اللي منعاك عن ربنا يا اما هتفهم الصوره وتعيش معاها وتكسر القيد ده في حياتك وتنطلق يا اما هتفضل متأيد بيه مغلول بيه تيجي بعد سوره الذريات يجي بعد كده سوره الطور سوره الطور بتكلم مين بتكلم اللي فاكرها لعبه بتكلم المستهترين الذين هم في خوض يلعبون اللي فاكرينها لعبه يا جماعه اللي مستهترين بالموضوع اللي مش عارفين خطوره الموضوع قد ايه اللي بيلعبوا بالنار اللي بيلعبوا بالنار اللي مستهتر بعقبه المعصيه بتكلمه بتقول له ايه هنتكلم وهنقول بعد كده سوره النجم سوره النجم بتكلم الانسان المادي اللي ما بيعترفش غير بالماديات اللي ماسكاه ايديا واللي شايفاه عينيا واللي سامعاني وسامعاه وداني هو ده بس بتكلمك بقى اطلع بقى اطلعي بقى بطلوا ماديه بقى بطلوا تعلق قلب بالدنيا واسباب الدنيا بقى انت قلبك مكانه مش هنا جسمك اللي مكانه على الارض انما قلبك فوق فوق شوفوا بقى محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام انا خدته ورفعته سبع سماوات لحد سدره المنتهى وفوق سدره المنتهى وهينزل الدنيا تاني هينزل الدنيا تاني بعد ما عاش بجسده فوق هينزل جسده هينزل بس هيفضل قلبه فوق عشان يعلمكم كلكم يعني ايه حياه القلب مع الله يعني ايه انشغال القلب بالله يعني ايه انسان طلع فوق ونزل هيبص لكل حاجه في الدنيا ازاي هيبص للحياه نظره تانية خالص نظره الماديات والاسباب ديت مش هتبقى نظره حياته سوره روحانيات سوره بتقول لك مع الله بقى خليك مع الله واطلع وبطل ماديه اللي منعه الماديه اللي مكسر قدره الماديه من نمد صور الجزء 27 سوره الواقعه سوره الوقايه بتتكلم عن ايه بتتكلم عن اللي مأيده قيد فظيع جدا رهيب ياما ضيع ناس وياما خلى ناس ما تست- ما تلتزمش قيد مركزي الاجتماعي وضعي اعتباري صورتي قدام الناس الناس هتقول لي ايه ده انا من طبقه high level ده انا high standard ده انا فلان ده انا مركزي كذا ده انا قاعد على كرسي كذا ده انا جوزي عنده كذا ده انا ابني عنده كذا ده انا ابني بيشتغل كذا ده انا ابويا ده انا الاعتبارات الاجتماعيه ربنا من اولها بيقول اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه ربنا بيقول الموازين اللي انت حطيتها في الدنيا ديت هي ماشيه الدنيا دلوقتي ظاهريا هيجي يوم كل الموازين ده تتلغى الموازين اللي هي فلان ابن مين وفلان معاه ايه وفلان مركزه ايه كل ده هيتلغى كل ده هيتقلب الك- القيامه هتيجي ناس كانت فوق هتتخفض وتبقى في الارض وناس كانت تحت هتترفع وتبقى على منابر من نور في ظل عرش الله هتترفع وتبقى في الفردوس الاعلى سقفها عرش الرحمن ناس كانت فوق هتتخفض وتبقى ممسوخه زي ال- الحشرات تحت اقدام الناس هتبقى في قاع جهنم 70 خريف في قاع جهنم خافضه رافعه سوره الواقعه بتكلم اللي بيحافظ على مركزه الاعتباري على مركزه الاجتماعي على صورته على وضعه بتقول له كل ده رايح كل ده زائل فوق كسر القيد ده كسر القيد عشان تنطلق لربنا كسر القيد اللي منعك عن ربنا ده عشان تنطلق لربنا كل صوره كل صوره من الصور يا جماعه بتديك قيد من قيود حياتنا اللي الشيطان عقدها علينا بتتكسر سوره الرحمن سوره الرحمن دي بتفكرك ربنا عمل لك ايه ربنا عمل لك ايه ربنا اداك ايه طب يعني بتكسر قيد قيد ايه قيد الجحود للنعم لا لا ده سوره الرحمن دي لسه هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله واحنا في الدرس اللي هو مقدمه قاطره السلسله بدايه السلسله التعريف المبدئي بالجزء اللي احنا ان شاء الله هنفضل شهرين باذن الله نتعامل معاه واحنا ماشيين في الطريق انا عايز اعرفكم الاول انا عايز يا جماعه الاول ننبهر بالقران انا عايز نفهم السلسله اللي احنا داخلينها دي خطورتها لينا ايه سلسله فك قيودك بقى حرر نفسك بقى رب اني نظرت لك ما في بطني محرره حر يا رب ما هوش عبد الشهوه ولا المركز ولا الكرسي يا رب امتى لغايه امتى هنفضل مستعبدين لحد امتى ده عبد للفلوس وده عبد البنت ودي عبد الولد وده عبد المركز وده عبد الكرسي وده عبد المنصب وده عبد الشهاده امتى هنتحرر يا جماعه امتى هنعمل اخطر ثوره تحرير في حياتنا امتى هنخوض معركه التحرير وفك القيود عشان ننطلق الى الله سبحانه وتعالى كل صوره من اول ما سوره قاف اثرت في عندك القضيه وحسستك بخطوره الموضوع جدا ان كشفنا عنك غطائك هيتكشف اكشفه من الوقت فك القيود من الوقت فكها ازاي تيجي كل صوره تكسر قيد من هذه القيود اللي منعاك عن ربنا سوره القمر بتكلم مين سوره القمر بتكلم الانسان اللي بيحسبها واحد زائد واحد تساوي اتنين الانسان الدنيوي الانسان اللي هاخد ايه وهد ايه بس انت عايز تعرف هتاخد ايه عايز تعرف المعصيه بس سوره قاف بت... سوره القمر بتتكلم عن الاثر الدنيوي للمعصيه بتتكلم عن اللي هلكوا بسبب معصيهم بتتكلم عن الدنيا ده انت هتخسر فيها ايه لو بعدت عن ربنا مش انت بتاع دنيا اه مش انت حساباتك دنيويه اه انا هكلمك بالحسابات الدنيويه في سوره القمر انا هكلمكم بالدنيا مش انتوا بتوع دنيا هكلمكم بالدنيا وشوفوا انتوا خسرانين الدنيا قد ايه بعد كده تيجي سوره الحديد نهايه القاطره بقى نهايه السلسله الرهيبه دي سوره الحديد المفروض خلاص هم الرزق الاعتبار الاجتماعي الجحود الماديه الدنيويه كل ده اتكسر كل ده اتكسر الاستهتار والانسان اللي مش عارف انه بيلعب بالنار كل ده اتكسر تيجي سوره الحديد اخر حاجه بقى اللي هي بتقول لك قوم بقى انطلق بقى مستني ايه مستني ايه عشان تنطلق مستني ان الدنيا تروح وترجع تندم على الدنيا اللي راحت عليك وانت ما عملتش فيها حاجه لدينك مستني ان الدنيا تخلص وانت ما وصلتش بقلبك لربنا مستنيه ايه مستنيه انك انت تشوف الدين انتصر واعز بكره وكل النساء اتحجبت وكل الشباب الشباب التزموا واهل الباطل اتكنسوا من المجتمع مستنيك تشوفيهم وتندمي ان ما كانش ليكي دور في رفرة الاسلام مستنيه ايه مستنيه ان الاخره تيجي وتشوف السابقات من الملتزمات على منابر من نور بيطلعوا فوق في الجنه وانت واقفه غلبانه بسبب معصيتك وندمانه يا ريتني اشتغلت للدين مستني ايه مستني انك تشوف ثواب الاعمال الصالحه وثواب الصفقات مع الملك والناس بتحصدها يوم القيامه وانت ضيعت كل ده سوره الحريق بتيجي تقول الم يأني ما انش بقى ما انش بقى ان الاخطيه كلها تتكشف الم يأني للذين امنوا ان تخشع ما انش بقى ان الاخطيه كلها اتكشفت بعد الرحله دي كلها ما انش بقى انك انت ما عدتش تشيل هم الرزق ما انش بقى انك انت ما عدتش تبص لوضعي وشكلي ومركزي ما انش بقى انك ما عدتش تبقى عبد للكرسي ولا للشهوه ما انش بقى انك انت تتخلص من ماديتك وتتخلص من الحسابات الدنيويه وتحسبها بحساب تاني ما انش بقى انك تطلع فوق وانك تفهم وان احنا نفهم كلنا يا جماعه ما قالش بقى ان احنا نبطل ناخدها انها لعبه ونبطل نستهتر في اخطر وضع في مصيرنا بيتوقف عليه مصيرنا كله الم يأني ما بين فكشفنا عنك غطاءك التهديد الرهيب التهديد الرهيب انك تكشفه من الوقت عشان تشوف صح قبل ما ينكشف عنك وتندم لغايه الرحله نهايتها ما نوصل الم يأني بعد كل ده لسه ما جاش الوقت بعد كل ده انت لسه مستني ايه بقى وانت لسه مستنيه ايه رحله جميله قوي باذن الله باذن الملك ان شاء الله ربنا ييسر لنا ونقطعها مع بعض ونستفيد فيها وتبقى فاتحه على قلوبنا كلنا وفاتحه على علاقتنا بالله وعلاقتنا بالقران يا جماعه انا دلوقتي مش بتكلم على على فلنتان فيروس ولا فلنتان انتي فيروس ولا بتكلم على على دروس وعظيه انا بتكلم على معاني المفروض انك عمرك ما تنساها طول عمرك الكلام اللي احنا نقوله في كل صوره لو انت قمت بعدها قريت الصوره وعشت معاها عمرك ما هتنسى الكلام ده طول عمرك اي درس يا جماعه مهما كان رائع هيتنسى بعد شهر بعد سنه بعد 10 سنين الا دروس التفسير والا الكلام في كتاب الله وسنه رسول الله ما بيتنساش بيفضل لالاف السنين الناس تنتفع بيه لانه خلد بخلود القرآن وبخلق كلام ربنا سبحانه وتعالى عشان كده هنبدأ السلسلة دي ان شاء الله ولكن قبل النظرة الاجمالية انا عايز اقول لكم هدف السلسلة ايه انا هدفي ايه انا جاي ليه انا جاي ليه والدنيا بتشتي والشوارع والطريق مطر و... انا جاي ليه يا جماعه انا جاي ليه عشان وقاطع المساء ليه يا اخوانا عايزين كل حاجه بالله هدف فيها وعارفين هدفنا انا جاي الليله عشان اقول لكم ان هدف السلسله ديت هدف السلسله دي انها معركه تحرير ثوره تحرير اتحرري بقى اتحرر بقى ثوره تحرير من كل القيود اللي مأيدانا باذن الله سبحانه وتعالى هدف السلسله اللي احنا داخلين فيها دي ان احنا نبطل بقى المستوى اللي احنا وصلنا له نبطل المستوى بتاع الملتزمين والملتزمات والراغبين كل اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي تعدوا ناس ملتزمين لانك انت عايز تسمع دين اللي عايز يسمع دين ده عايز يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى كفايه بقى يا جماعه ده اخ ملتزم وطالب علم ولكن معاملته مع امه زي زي- في غايه السوء قيامه لليل في غايه السوء اخلاقه مع الناس في غايه السوء موازنته ما بين الدنيا و... ايه ده ليه وده اخ ملتزم ولكن واقع في معاصي الشهوه واقع في العاده السريه وده اخ ملتزم وبيدخل على مواقع اباحيه وده اخ ملتزم ومش قادر يغض بصره ودي بنت ملتزمه وما بتغضش بصرها وده واحد ملتزم ولكن كل قضيته شيخ فلان قال الشيخ فلان عمل هو ده يا ابني اللي انت تعبد بيه ربنا وده ملتزم ولكن كل ما يقابلك يقول لك اعمل ايه ارجع ازاي اعمل انقذ نفسي ازاي حد يا جماعه يدلني ارجع بقلبي زي اول ما التزمت ازاي وده ملتزم وبيقول الحقوني انا بنتكس وده ملتزم وبيقول انا تايه مش عارف اطلع كفايه بقى يا جماعه في المعركه يقول لك لو عايز توقع طياره برصاصه واحده تعمل ايه برصاصه واحده من مسدس عادي عارف تعمل ايه يقول لك اضرب في راس الطيار في راس الطيار طلعت يعني ايه يعني بيقول لك اضرب في راس المشكله اضرب في المركز اللي المشكله كله تتحل بايه كل المشاكل دي لو ضربنا في قلب المشكله اللي هو اللي هو بعدنا عن القران هو ده سبب كل ده لو قربنا من القران كل المشاكل اللي هتتحل انا بقول لكم كلام واحد مجرب كلام واحد مشي في طريق هذا الكتاب كلام واحد حياته من ايام بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى من اكتر من 10 سنين والقران ده حياتي وروحي ومنهج حياتي ونفسي ان انا كل كلامي يبقى في كلام الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي محاوله من هذه المحاولات هدف السلسله ده ان احنا نبقى رجاله بقى لما وقف ابو سفيان تحت جبل احد والنبي والصحابه بعد معركه احد مل- مليانين جراح النبي وشه مفتوح والصحابه ايديهم ورجلهم متقطعه رضوان الله عليهم جميعا وصلى الله على النبي محمد ود- وابو سفيان واقف من تحت يقول افيكم محمد ها لسه عايش لا تجيبوه لا تجيبوه افيكم ابو بكر لا تجيبوه افيكم ابن ابي قحافه لا تجيبوه ابو سفيان قال اعلوا هبل ما دام دول ماتوا خلاص بقى اعلوا يا هبل والعياذ بالله يا رمز الشرك قال رسول الله الا تجيبوه نقول يا رسول الله قولوا الله اعلى واجل ها فقال لنا العزة ولا عزة لكم فقال تجيبوه نقول يا رسول الله الله مولانا ولا مولى لكم يوم بيوم بدر عمر بن الخطاب قال له يا عدو الله ليسوا سواء قتلانا في الجنة وقتلكم في النار يعني إيه يا جماعة انا عايز اقول ايه انا عايز اقول لابو سفيان سأل عن ابو بكر وعمر بالذات اشمعنى دول اشمعنى ما سألش عن حد تاني لان هم دول الرجالة اللي طول ما هم موجودين في الصف الصف ده مش هيتهزم ابدا دول ناس مبنيه على القران دول ناس متربيه على الكلام ده اهو الصف مش هيتهزم طول ما هم موجودين احنا عايزين الناس اللي متربيه على القران اللي طالعه رجاله لما ربنا اراد ان ينصر النبي ما ادالوش فلوس ما ادالوش مراكز ما ادالوش اراضي لما ربنا اراد ان ينصر النبي اداله اداله رجاله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين اداله رجاله اداله راجل ساقه في الميزان اتقل من جبل احد ابن مسعود اداله راجل صوته في الجيش خير من الف فارس ابو طلحه اداله راجل لا يهزم جيش فيه المقداد المقداد زي ده المقداد اداله رجاله يا جماعه يا جماعه بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام مات الدين انتشر ازاي الدين انتصر ازاي ده النبي مات والرده والفرس والروم والغساسنه والدنيا قامت على المسلمين الدين انتصر ازاي الدين انتصر لان في راجل وقف في المدينه المنوره يقول والله لاقاتلن ما استمسك السيف في يدي والله لاقاتلن ولو ظللت في مدينه رسول الله وحدي اينقص الدين وانا حي وراجل وقف في القدس يقول نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عمر وراجل وقف في العراق يقول إنما نفتح العالم لطاعة الله سعد بن أبي وقاص وراجل وقف في قصر آه، رستم يقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى رو- إلى عبادة رب العباد وراجل وقف عند شاطئ بحر الظلمات اللي هو المحيط الأطلنطي زمان وقف عند الشط يقول لو أعلم أن وراء هذا الماء أرضا لخضته حتى أفتحها في سبيل الله رجالة رجالة الرجاله دي وقفت ليه لانها اتبنت على ده اتربت على ده هو ده هدف السلسله ان النماذج دي تخرج تاني ان النماذج دي ترجع تاني هدف السلسله يا جماعه ان احنا نرجع رجاله ونبطل مشاكل الصف الاسلامي هدف السلسله سؤال لماذا لا تلتزم انت ما بتلتزمش ليه يا اللي بتسمع ولسه مش قادر تاخد قرار ليه عمرو بن الجموح عنده اربع اولاد واعرج اولاده يقولوا هنكفيك يقولوا ما انا هخرج خد قرار خد قرار سيدنا عبد الله بن حرام عنده 10 بن حرام عنده تسع اولاد وولد وارض وبنات تسع بنات وولد وارض وديون ويقرر يخرج في احد خد قرار ما اتمنعش ليه لانه كان فوق اي مانع سيدنا كل سيدنا حنظله ليله الدخله يوم الصباحيه خد قرار انسان كانوا بياخدوا قرار ليه ما كانش حاجه بتايدهم ليه لانهم كانوا احرار كانوا خاضوا معركه التحرير تماما وتحررهم وما بقوش عبيد غير لله سبحانه وتعالى هو ده هدف السلسله ان احنا نتحرر وناخد قرار يا جماعه هدف السلسله ان يا اللي ما بتلتزمش اهي القيود اللي شلك هنتكلم عنها اهو يا اللي مش يا اللي عاوز بس خايف مش قادر خايف على رزقك خايف على صورتك هنتكلم عن القيود اللي منعاك اهو يا اللي بتلتزم ومش عارف تطلع ومش عارف تتربى ومش عارف ترتقي هنتكلم عن سر الارتقاء اهو هدف السلسله يا جماعه ان كل سوره ان شاء الله بتكسر قيد من القيود اللي مأيدانا عن ربنا عشان نجري ونقول رجع لك يا رب رجع لك يا رب جاي لك يا رب هدف السلسله ان احنا نعيش مع النبي عليه الصلاه والسلام مع سيره النبي فاصعب مرحله مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه اصعب مرحله مرت على رسول الله المرحله اللي قبل شعب ابي طالب وشعب ابي طالب وبعد الشعب تخيلوا يا جماعه السلسله دي نازله في الوقت ده نازله قبل في صور نازله قبل الشعب وصور نازله جوه شعب ابي طالب وصور نازله بعد الشعب في عام الحزن في اشد فتره ان احنا نعيش مع حبيب الله صلى الله عليه وسلم في اشد مرحله مرت عليه واصعب ازمه مرت عليه نعيش بقى الاحداث بقى يوم ما ابن مسعود راح للنبي عليه الصلاه والسلام عايزين نجهر يا رسول الله عايزين نجهر وابن مسعود يخرج في صحن الكعبه ويجهر بصوره الرحمن اللي ضمن الجزء دهوت ويدهالوا عليه يكادوا انهم يقتلوه عشان يرفع كلمه ربنا ويوصل للناس القران نعيش بقى مع ابو بكر الصديق لما قال للرسول عليه السلام سنه ستة يعني قبل الشعب بسنه واحده يا رسول الله احنا بقينا 83 راجل يا رسول الله نخرج الحرم بقى ونجهر وعمر بن الخطاب يا رسول الله احنا 83 نجهر بقى يا رسول الله ويخرج الصحافه صفين وكل واحد ينتشر في مكان في الحرم ويلموا الناس وابو بكر يقف يتكلم اول خطيب وقف يخطب للاسلام ويقف المشركين مسؤولين ازاي ازاي الدعوه تدخل هنا ازاي الاماكن اللي عاملين عليها خطوط حمراء الدعوه تقدر تخترقها وتوصل لها ازاي ويقف ابو بكر يخطب وينهاله على ابو بكر يكادوا يقتلوه حتى لا يعرف وجهه من انفه من كتر الدم اللي نازل على وجهه رضي الله عنه كان عندهم عاطفه رهيبه تجاه الدين وتجاه الاسلام وتجاه نصره الدين ليه يا جماعه لانهم متربيين على ده هنعيش بقى مع الفتره دي هنعيش مع السنين ده هنعيش مع صوره من الصور اللي نزلت جوه شعب ابي طالب هندخل جوه الشعب معاهم وهناكل ورق الشجر معاهم وهنشوف ازاي ما كانوش لاقيين ياكلوا نفسهم ولا عيالهم بنات النبي عليه الصلاه والسلام بياكلوا ورق الشجر خديجه خلاص مرضت وهزلت وخرجت ماتت بعد فتره بسيطه جدا من الخروج من الشعب رضي الله عنها هنعيش مع هذه الرحله العظيمه الرائعه الخطيره من اول سوره قاف لغايه سوره الحديد باذن الله سبحانه وتعالى مع قاطره الانطلاق مع هذه السلسله طيب قبل بقى ما يعني يعني يعني حلقه الليله باقيها ايه ان شاء الله باقيها ان انا عايز اديكم مقدمه تعريفيه عن كل سوره اديكم كل سوره بتكسر قيد من الكود ازاي لان احنا هنتكلم عن كل سوره في حلقه بقى يا جماعه فانا عايز اشوقكم للصور عايز اطمعك انك تفهم الكلام ده عايز ادوقك يا اخي يا اخي طبق العسل بتاع سوره قاف دوق منه معلقه طبق العسل بتاع الذريات دوق منه معلقه فينا ناس اصلا مش حافظه سوره الذريات ولا عارفه اللي فيها ولا فاكره اللي فيها طبق العسل بتاع سوره الرحمن الله تدوقي منه معلقه النهارده معالق بس كده معلقه من كل من كل صوره من الصور ان شاء الله ندوق بس جزء من الشفاء ده اهو عشان نشتاق ونبدا نشتغل باذن الله اول سوره في السلسله سوره قاف يا جماعه سوره قاف زي ما قلت لكم بتقول لك حرر نفسك حرري نفسك من القيود فكشفنا عنك غطاك امتى هنتحرر بقى يا جماعه امتى هنتحرر امتى هتاخدي حريتك امتى هتاخد حريتك من اللي عبد والع... من العبد للشهوات ربنا بيقول وجاءه قومه يهرعون اليه قوم سيدنا لوط لما شافوا الرجاله جايين اللي هو الملائكه متمثله بشكل الرجال جايين يزوروا سيدنا لوط كانوا هيتجننوا الشهوات صارت ربنا بيجيب لك لفظ بيصور لك اهل الشهوات بيقول لك يهرعون الهرع ده لما الاسير يتزق عشان يروح لمكان اعدامه او قتله او سجنه او تعذيبه اسمه يهرع الاسير بيهرع كان ربنا بيقول لك اللي بيجري على الشهوه ده اسير البنت اللي لازم اتكلم ولد بكره سمع درس ديني ونازله قلبها بيتقطع بس مستعبده اسيره الولد اللي هيدخل على موقع قذر اسير عارف انه بيغضب ربنا اسير طب والحل ايه الحل ايه عشان ما تبقاش عبد الحل ايه عشان تتحرر الحل ايه عشان الاغطيه دي تتكشف والقيود دي تتفك ربنا بيقول ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان طائف لما بنلف حوالين الكعبه يبقى بنطوف طائف يعني الشيطان بيعمل معاك زي الحرام اللي عايز يدخل يسرق فيلا فبيقعد يطوف حواليها يشوف اي باب مفتوح او اي سكه مفتوحه لغايه ما يلاقي مكان مفتوح يقوم داخل اهو انت الشيطان قاعد وانت بتسمعني دلوقتي قاعد يطوف حواليك يا ترى مدخله ايه ده مدخله النساء مدخله الفلوس مدخله الكبر مدخله المركز مدخله ايه يا ترى مدخلها ايه مدخلها صورتها قدام الناس مدخلها ايه قاعد يطوف حواليك دلوقتي لازم تحصلي نفسك لانه لو دخل هيستعبدك ما عدتيش هتبقي حره سوره قاف يا جماعه بتقول لك ازاي نبقى احرار قصه الثلاثه اللي اتقفل عليهم الغار اتقفل عليهم الغار طيب واحد قال يا رب انام وابويا ناموا ما رضيتش اكل ولادي لغايه الصبح يا رب وهم بيتضاغوا عند قدم بيشدوها بس قلت لا مهما كان البنين واولادي انا مش هاكلهم قبل امي وابويا والتاني قال يا رب انا قدرت على الزنا مع اكتر امراه بحبها في الدنيا ولانها قالت لي اتق الله قمت يا رب والتالت قال يا رب انا اديت لاجير الوف مؤلفه لان اجره ما رضاش ياخده لما تقوله في التجاره شغلته له بقى الوف مؤلفه ادته له لما رجع يا رب عارفين يا جماعه الثلاثه دول بيعملوا ايه ربنا بيقول زين للناس حب الشهوات من ثلاث قيود مستعبده الدنيا كلها من النساء ده اول قيد والبنين ده تاني قيد والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل والانعام والع... كل دي الفلوس بقى ثلاث قيود النساء البنين الفلوس مستعبدهم الاولاني اتحرر من قيد البنين لانه ما رضاش انه ياكل ولاده قبل امه وابوه والتاني اتحرر من قيد النساء لانه قام من موضع الزنا لانه خاف من ربنا والتالت اتحرر من قيد الخيل المسومه والانعام والحرث والقناطير المقنطره من الذهب والفضه اللي هو المال لانه بقى امين ورجع للراجل حقه فتلاته اتقفل عليهم غار ولكن كانوا ثلاثه احرار محررين من الشهوات ربنا حررهم من الغار ومن هذه الازمه لانهم كانوا احرار لله سبحانه وتعالى سوره قاف بتقول لك حرر نفسك بقى اكشف الغطاء عنك قبل ما يتكشف يوم القيامه فك القيود بتاعتك قبل ما تندم اتحرري وانطلقي الى ربنا دي مقدمه القاطره السوره الرهيبه اللي هنتكلم عنها الاسبوع الجاي ان شاء الله اللي هنتكلم عن ازاي الصوره دي بتزلزل القلوب ازاي بتخلي اي انسان يتوب باذن الله لو عاش معاها بقلبه الصوره الثانيه صوره الذريات قلنا طب نكشف الاغطيه ازاي يا رب طب نكسر القيود ازاي يا رب اول قيد الرزق عشان كده المره الوحيده في القران اللي يجي فيها اسم الله الرزاق كانت في سوره الذريات ان الله هو الرزاق المره الوحيده اللي يجي فيها الاسم سوره الذريات بتقول لك وفي السماء رزقكم يا ابني رزقك مش في العياده يا بنت رزقك مش في المحل يا ابني رزقك مش رزقكم يا جماعه فوق فوق منابع التقسيم وتحت مراكز التسليم الموضوع من فوق انت قلبك لازم يعيش مع الرزق من فوق سوره الزراعه بتقول لك ان اكبر دافع بعد الناس عن ربنا اللي هو هم الرزق كان المفروض يبقى اكبر دافع يسوق الناس لربنا لان الرزق عنده مش تحت بدل ما يقفوا على باب المخلوق الرزق فوق من خزائن الخالق سبحانه وتعالى سوره الذريات المره الوحيده اللي جه فيها اسم الله الرزاق اتربط بالعباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما يريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق يعني العباده هي سبب الرزق سوره الذريات سوره جميله قوي قوي قوي سوره بتقول لك لو انت اتحررت من هم الرزق سعيت في رزقك بس محرر بس بتطلب رزقك من فوق من عند الله سبحانه وتعالى هتبقى ايه بتكلمنا عن نماذج الارتقاء الرهيبه اللي طلعت لما اتحررت من هذا الهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ياه ربنا ما وصفش صحيانهم ما وصفش قيامهم ده وصف نومهم يا جماعه الهجوع ده اللي هو نوم الطير الطير بينام نوم خفيف كده تحرك الفرع يوم طاير وصاحي على طول كانوا يناموا حبه بصوت كده اه وبعد كده يصحوا يقفوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى تعالى يعني كان بالظبط كده لما اقول لك انت عارف الاول على الدفعه بيعمل ايه اه انا مش هقول لك مذاكرته انا هقول لك نومه كان كام ساعه انا هقول لك راحته كان بيعمل فيها ايه تقوم تنبهر تقول ده انا نومه امال صحيانه شكله ايه اهو ده ان ربنا وصف لنا نومهم ان ازاي اتصال قلوبهم بالله خلى مفيش ضغط للنوم ولا ثقل للنوم عندهم كل ده لما تحررت قلوبهم من هم الرزق حرر بقى من القيد ده تيجي بعد كده سوره الطور سوره الطور بتتكلم على فكرها لعبه الذين هم في خوض يلعبون اللي بيلعبهم اللي بيلعبوا بالنار اللي بيلعبوا بمصيرهم اللي بيخوضوا في مخاضات جهنم وهم مش عارفين سوره الطور يا جماعه بتقول والطور الجبل اللي كان هيقع على بني اسرائيل وربنا هددهم بيه وكتاب مسطور في رق منشور القدر والبيت المعمور سبعين ألف ملك كل يوم بيطوفوا ملائكة عظيمة لو ربنا سلطها على واحد تعمل فيه ايه والبيت المعمور والسقف المرفوع السماوات والأجرام لو ربنا وقعها على الأرض هيعمل ايه والبحر المسجور البحر اليوم القيامة هيتقلب نار لو ربنا فجره على البشر هيعمل ايه يا رب انت بتقسم بكل ده ليه ان عذاب ربك لواقع يوم القيامة جاي جاي عذاب القبر اللي بتنكروه من العلمانيين ومن الماديين جاي جاي عذاب ربنا جاي جاي ما له من دافع هو مين اللي يقدر يدفع لو الجبال ربنا خسفها على العصاه مين اللي هيقدر يدفعها لو الاجرام ربنا نزلها عليهم مين اللي هيقدر يدفعها لو ملائكه السماوات بتاعه البيت المعمور ربنا نزلها لنا مين اللي هيقدر يدفعها ربنا قال لك شوف جنودي وبعد كده اعرف ان العذاب جاي جاي الوضع خطير سوره الطور بتقول الوضع خطير الوضع غير ما انتم فاهمين الوضع اخطر مما تتخيلوا كل امرئ بما كسب رهين انت رهينه يا ابني انت رهين عارفين الرهائن في رهائن تقعد تلعب كره في رهائن تقعد تعاكس بعض في رهائن تقعد تلعب وتمرح وت... ده انت رهينه انت ممكن تتقتل في اي لحظه فوق ربنا بيقول لنا فوق انتوا وضعكم خطير جدا انتوا ازاي مستهترين ازاي بتلعبوا ازاي بتعملوا اللي انتوا بتعملوه ده انتوا رهائن لما ربنا سبحانه وتعالى في الاخر يهدد بصعقه يوم القيامه بصعقه يوم القيامه يومهم الذي فيه يصعقون واحد مهدد ان في صعقه هتنزل تاخده يلعب يعصي يتكبر على اللي بايده الصعقه دي ينزلها في اي وقت ربنا بيقول في سوره الطور فوق ام الوضع خطير انما تجزون ما كنتم تعملون كل نظره كل كلمه كل ساعه كله متسجل اوعوا تفتكروا ان اللي انتوا عملتوه ده مش متسجل ومش هتتحاسبوا عليه ومش هتقفوا بين ايدين ربنا عليه وانتوا يا اهل الطاعه هنيئا بما كنتم تعملون كله متسجل وكله متراقب الوضع اخطر مما تتخيلوا واللي مستهتر بالوضع ده ده بيلعب بالنار اللي بيلعبوا بالنار اللي مستهترين وفاكرينها لعبه سوره الطور جايه تفوقهم بعد كده تيجي سوره النجم يا جماعه سوره النجم بقى والنجم اذا هوى كلام رهيب بقى كلام ده من اولها كده النجم وهو بيغرب وبيهوي يسجد لله زي الشمس لما بتهوي ساجده لله سبحانه وتعالى من اولها والكون كله بيسجد لربنا سبحانه وتعالى سوره النجم يا جماعه بتتكلم عن الرسول لما طلع فوق وبعد كده ازاي قدر ينزل الارض ازاي قدر بعد ما بقى في جوار الله بجسده ازاي قدر ينزل ويعيش مع الناس تاني ازاي نزل ولكن قلبه فضل فوق عليه الصلاه والسلام سورة النجم بتصنع انسان مع الله مع الله قلبه مع الله لما يشوف الضحك مع الله البكاء مع الله لما يشوف ال- ال- الجنين بيتولد قلبه مع الله لما بيشوف اي حاجة قلبه مع الله سورة النجم بتخلي انسان حي... قلبه في حياة القلب مع الله سورة الانسان سورة النجم بتخليك مشغول القلب بالله قلبك فوق فوق فوق وانت بتعبد وانت مع الناس وانت لوحدك وانت في المسجد وانت نايم قلبك فوق عشان كده النبي كان بيقول بقى يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي ينام ازاي واحد طلع سبع سماوات قلبه ينام ازاي خلاص ربنا اراد ان الداعيه اللي هو سيدنا محمد اول داعيه انه لازم يعلم الناس انشغال القلب بالله وحياه القلب مع الله وانك ماشي بجسمك على الارض ولكن قلبك فوق فخد النبي وراه اللي فوق وبعد كده نزله عليه الصلاه والسلام عشان يعلمنا يا جماعه ازاي نعيش بقلوبنا مع ربنا ازاي تنشغل قلوبنا بربنا النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل من المعراج ويروى في حديث يعني صحابه بعض اهل العلم ان لما طرد من الطائف وقف يدعي ربنا بيقول ايه ان ده الكلام ده بعد شهور من حادثه الاسراء والمعراج على طول او الكلام ده ك- يعني يعني في في غضونها قبلها وبعدها لا اذكر المقصد قضيه انشغال القلب بالله الرسول وقف بعد الطرد من الطائف بيقول ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي انا يا رب قلبي مش مشغول باي حاجه غير بيك انا مش مشغول غير بيك انت يا رب سيدنا موسى واقف في وش فرعون فرعون بيقول للناس ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ده مجنون موسى بيتشتم عليه السلام ما قالوش انا مش مجنون ما قالوش احترم نفسك قال ايه قال قال ربكم ورب ابائكم الاولين ده بيقول ايه ده قال انت بتقول ايه يا سيدي يا موسى عليه السلام ده انت بتتشتم ترد عن ربنا ايوه لان انا مش هرد عن نفسي ربنا لا يرد عن انا هرد عن ربنا انا مش مشغول بنفسي انا مش مشغول الناس تشتم فيا ولا تقول عليا مجنون ولا تقول تقول انا مشغول بالله سبحانه وتعالى انا كل قضيه الانشغال بالله سيدنا موسى لما اتشتم رد عن ربنا ما ردش عن نفسه وانا معه امتى يا رب تبقى معايا حين يذكرني لما هيبقى قلبك مع ربنا هيبقى ربنا سبحانه وتعالى معاك يا جماعه امتى هنعيش المعاني ديت امتى قلوبنا هتتشغل بالله وتعيش مع الله بعد كده سوره القمر تيجي سوره القمر تيجي بقى ايه سوره القمر يا بتوع الدنيا تعالوا تعالوا ده انتوا بتضيعوا الدنيا زي احد الشباب وانا بكلمه ويعني على معصيه كبيره بقول له انت لو شفت واحد الوقت في قبره بيتعذب عشان المعصيه اللي انت رايح تعملها دي هتعملها قال لا يمكن طبعا قلت له طب ما الناس بتعذب في قبورها فعلا ده كلام ربنا يا ابني بيتعذب في قبورها عشان المعصيه يا ترك الصلاه النبي لما عدى جنب قبره وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير واحد ما كانش بيستنزه من بوله ممكن بيصلي بس ما بيستنزهش من بوله امال اللي ما بيصليش يحصل له ايه اما اللي بيتعذب في قبره عشان حاجه زي دي امال اللي ما بيصليش يحصل له ايه فيا جماعه سوره القمر بتقول ان الدنيا في خطر دنيتك في خطر رساله ان الدنيا هتضيع لو بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى بتكلم عن اثر الدنيوي للمعصيه الاهلاك والتدمير اللي حل بالاقوام اللي عصت ربنا سبحانه وتعالى وفي الاخر بعد ما ربنا جاب الاهلاك للاقوام كلها قال اكفاركم خير من اولئكم انت احسن منهم في ايه يا جماعه لما احنا نعمل معاصي قوم لوط احنا احسن منهم في ايه لما احنا بنعمل معاصي قوم شعيب وقوم صالح احسن منهم في ايه ليه مفترضين ان ربنا ينزل عليهم العذاب ومش هينزله على اللي عملوا نفس معاصيهم اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه ولا انتوا واخدين براءه من قبل ما تتخلقوا يا جماعه عايزين نفهم بعد كده تيجي سوره الرحمن الله سوره الرحمن يا جماعه تخيل لو ربنا اراد انه يجمع الانس والجن كلهم ويلقي وربنا يقول لهم موعظه موعظه مش من خلال رسول ربنا يقول لهم موعظه مباشره سبحانه وتعالى هيقول لهم ايه سوره الرحمن لو ربنا جمع الانس والجن كلهم فباي الاء ربكما تكذبان الدنيا كلها ايه المخلوقات كلها قال لهم ايه ربنا قال لهم افتكروا انا عملت لكم ايه افتكروا من الحاجه اللي الشيطان بيحاول انه يسهلها لكم باي طريقه الشيطان بيقول ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ليه ولا تجد اكثرهم شاكرين هنسيهم نعمك هنسيهم انت عملت لهم ايه يا رب ربنا في سوره الرحمن بيقول لك افتكر انا عملت لك ايه افتكر النعم اللي انا غرقتك فيها افتكر النعم اللي انا غرقتك فيها ده انت لحم كتفك من غير من خيري افتكري ربنا عمل لك ايه انت وانت قاعده قدامي بتبص الوقت بعينيك السليمه ديت مئات الامراض من امراض العيون انت عفيتي منها كل في ناس كتير ابتليت بيها واحد مرض واحد منها ما ينامكيش الليل لو انت قاعد دلوقتي كبدك سليم مئات بل ملايين البشر على وجه الارض مبتلين في كبدهم انت عفاك في كبدك ليه مئات الامراض في الكبد كانت ممكن تيجي يا جماعه احنا عايزين نفهم ربنا عمل لنا ايه الرحمن عمل لنا ايه الرحمن رحمنا قد ايه سوره الرحمن بتكلمنا عن هذا المعنى الخطير تيجي بعدها سوره الواقعه سوره الواقعه تتكلم عن الاعتبارات الاجتماعيه دي زي زي فوقهم وتجيب لك قبل ما تنتهي المنظر الاخير اللحظه الاخيره فلولا اذا بلغت الحلقوم اللي نايم ده مين اللي نايم ده وزير ولا رئيس جمهوريه ولا غفير ولا شحات ولا ولا اللي نايم ده ايه اللي نايم ده واحد ما حدش خلاص في فرق اللحظه اللي الكل بيتساوى فيها اللحظه اللي ما حدش بيفترق عن حد فيها ربنا في الاخر يجيب لك اللحظه اللي الكل هيتساوى فيها لحظه الاحتضار نايم على فراش الموت ما حدش قادر يعمل لحد حاجه وانتم حينئذ تنظرون واقفين تبصوا ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون والمنظر رهيب انت واقف اهو وحبيبك واقف اهو حبيبك وزير غفير مليونير شحات سليم مريض نايم اهو فاما فاما ان كان من المقربين لا لا لا لا ايه ده ده ربنا بيقول لك ده في طبقيه في الدار الاخره زي الطبقيه بتاعت الدنيا بس طبقيه تانية خالص خالص خالص فاما ان كان من المقربين اللي قرب من ربنا بالطاعات روح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين يعني بيعمل صالحات بس ايه مش صاب سلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم تصليه جحيم ان هذا لو حق اليقين التاثيرات بقى كل التاثيرات بطلة مش مستمرة مش ثابتة عشان كده لما ربنا يجيب العذاب في سورة الواقعة يجيب لك منظر فيه سخرية على المصايف بتاعة الأغنياء المصايف بتاعة الأغنياء قاعد تحت الشمسية حاطط رجل على رجل قدامه البحر المية الباردة والهواء البارد جاي عليه والظل مضلله من فوقه وقاعد يعص ربنا ربنا يقول لك واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم سموم ده اللي هو الهواء الحر جدا وحميم المية الحارة جدا وظل من يحموم الظل بتاع دخان جهنم الحر جدا كأن المصايف بتاعت الأغنياء نفس العناصر الثلاثة بتاعتها كأنها سخرية إنهم كانوا قبل ذلك مترفين كانوا عايزين يحافظوا على مراكزهم واعتباراتهم حتى لو ضيعوا علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى طب البديل إيه يا رب البديل الإسلامي إيه الحل إيه والسابقون السابقون إنك ما تقعدش تفكر في السبق في الدنيا والارتقاء في الدنيا فكر في الآخرة والارتقاء في الدار الآخرة ربنا بيدي البديل لقلوبنا ويجيب لك نعيم اصحاب اليمين ربنا يقول لك في واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود سدر ده شجره السدره المنتهى اللي على باب الجنه الرسول بيقول لا يستطيع احد ان ينعتها من شده الحزن امال السدر اللي جوه الجنه شكله ايه وطلح منضود الشجر الجنه كله نضيد الفروع بتاعتها اوراق شكل وأش- وثمار شكل و- وال- والهواء يجي يعزف معاه الحان ايه الجمال ده وظل ممدود اشجار مساحتها رهيبه وماء مسكوب شلالات متفجره مخليه المناظر ب- رائعه ده نعيم مين اصحاب اليمين امال السابقين يبقى نعيمهم ايه ده دول على سرر موضونه سرر الملك ملوك يلي حافظت على كرسي حقير زائل في الدنيا ضيعت بيه عرش ملك في دار الخلد في جنه الرحمن انت ده انت عملت ايه يا جماعه ده الواحد لما لو واحد آه، عنده حته ارض ب 20000 جنيه المتر باعها بجنيه المتر ورثته يرفعوا عليه قضيه حكر ده مجنون امال اللي باع دنيته بأ- امال اللي باع اخرته بدنيته ده ايه ده عايز يتعمل عليه قضيه حكر وفي النهايه تيجي سوره الحديد سوره الم يأني بقى جت الوقت ولا ما جاش الوقت لسه سوره انتهز الفرصه السوره اللي بتقول لك سابقوا الى مغفره السور الباقيه بتقول سارعوا يعني اجري بسرعه كل واحد هيجري بسرعه يدخل الجنه هنا تقول لك لا سوره الحديد مش بتتكلم عن الجنه سوره الحديد بتتكلم عن مقامات محدوده في الجنه مش كل واحد هيجري بسرعه يلحقها ده الاوائل بس سوره الحديد للاوائل فقط للسابقين فقط سورة السبق العظيم إلى الله سبحانه وتعالى سورة الحديد والمنافقين بيقولوا للمؤمنين بيقولوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم كانت الفرصة انتوا ضيعتوها سورة الحديد بتقول اوعى تضيع الفرصة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الحق الحق انصر الدين والدين لسه محارب الحقي اقفي مع الإسلام والإسلام لسه بيتحارب الحقي تعففي واشتغلي في الدعوة إلى الله والنساء زي ما احنا شايفينهم في الشوارع والنوادي والجامعات الحقوا الفرصه يا جماعه الحقوا الفرصه عشان كده ربنا بيقول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الفلوس دي انت مستخلف فيها هتموت وواحد تاني يخلفك فيها وهيموت واحد هيخلف فيها يعني ايه يعني انتهز فرصه ان الفلوس في ايدك انتهز فرصه انك لسه فلوسك في ايدك بكره هتبقى انت نايم تحت التراب وفلوسك في ايد غيرك طلع من الوقت ما تبخلش على نفسك وتقول ورثت هيطلعولي اذا كنت انت بخلت على نفسك مين اللي هيجود عليك طلع من الوقت طلعوا من الوقت يا جماعه سوره الحديد بتقول انتهز الفرصه يلا انطلقوا يلا بعد ما القيود اتفكت وبعد ما الاغطيه اتكشفت وبعد ما الاغلال اتحررنا منها بعد ما بقيت حر يلا انطلقوا لربنا سبحانه وتعالى سلسله خطيره جدا جزء خطير جدا من قفل الحديد موضوع في غايه الخطوره يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى يعني آه، الرحله ان شاء الله اللي هنعيشها في خلال شهرين الجايين باذن الله مع الجزء 27 مع سلسله راجع لك يا رب راجع لك يا رب مع كل صوره من الصور في مره من المرات ان شاء الله عايزين نعمل ايه بقى انا عايزكم تشتغلوا معايا بقى ان شاء الله انا المره دي يعني يعني باذن الله اثرت ان انا ما ابداش بسوره قاف اثرت ان انا اديكم مقدمه الاول تمهيديه عارفين ليه باذن الله عشان كل انتوا عارفين ان بعد سبعة ايام هنشرح قاف ان شاء الله تقوم الاسبوع ده كله نشتغل في قاف بقى نحفظها تحفظيها نفهمها نحاول نسمعها نحاول نصلي بيها نتلوها نعيش معاها تيجي ان شاء الله الجمعه الجايه تفهمها بقى ان شاء الله كمان تبقى خلاص ما عادش فاضل غير ان بعد الحلقه تقوم تقوم الليل بيها تبقى الصوره اتحفرت في قلبك وقلبك باذن الله عشان كده الاسبوع الجاي قاف ان شاء الله وكل مره صوره انا باذن الله المره دي يا جماعه عايز نبقى فريق في هذه السلسله عشان كده انا كلمت اخواننا في الموقع موقع الطريق الى الله ان نفتح آه، صفحه في الموقع على المنتدى للمشاركات معايا في هذه السلسله يعني الوقت انا هشرح المره الجايه سوره قاف ان شاء الله خلاص انت الوقت لما هتقرا بي- تفسيرها هتفهم فيها هتعيش معاها هتقراها هتتلوها هتحس بمعاني فيها افكار فيها حاجات رائعه فيها ادخل على الموقع ادخلي على الموقع واكتبيها سواء كانوا من فرق الموقع او فرق النت او الناس بتوع النت يعني الشباب النت بتوع الرمز الاسلاميه عموما او من اي حد له اتصال بالنت ادخل واكتب وانا ادخل اخد الكلام ده باذن الله اشوف انتوا بتفكروا ازاي واشوف وصلنا لفين واستفيد منه ليه عشان تبقى سلسلتنا كلنا نبقى بنحضر مع بعض كلنا باذن الله سبحانه وتعالى فكره هدفها ايه اساسا ان انتوا تشتغلوا اساسا ان انتوا تشتغلوا اساسا ان نتعلم بقى ان احنا نبدا نشيل مهمات الدعوه باذن الله سبحانه وتعالى فيعني ان شاء الله الاسبوع ده كله هيتفتح آه، ورقه آه، صفحه على المنتدى ان شاء الله في الموقع للمشاركات في هذه السلسله كل اسبوع المشاركه في الصوره اللي جايه الجمعه الجايه الصوره الجمعه الجايه قاف يلا ابداوا اشتغلوا الاسبوع ده ان شاء الله نعيش مع قاف ونعيش مع الجزء 27 كله يلا يا جماعه نخرج بعد شهرين ان شاء الله بجزء كامل من كتاب ربنا فرصه ننطلق ونقوم بقى ونبقى صحابه بقى ونبقى رجال مبنيين على القران بقى يلا يا اخواني في الله نعيش مع الله سبحانه وتعالى التوصيات بتاعه آه، هذه السلسله هتبقى توصيات كبيره جدا ليه لان قران قران يعني تربيه صحابه يعني معهد اخراج رجال عظماء ونساء عظيمات يبقى لازم يتطلب طلبات عاليه فاول طلب هو ان احنا نبدا نشتغل دعاء من دلوقتي ونحضر مع بعض ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الطلب الثاني يا اخواني ان يعني انا كلمتكم قبل كده لو تفتكروا عن جمعيه تبليغ الاسلام جمعيه تبليغ الاسلام اللي هي بتجيب القران نسخ مترجمه وتبعته للغرب يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى عملنا اعلان لهذه الجمعيه على الموقع عندنا بفضل الله كل شويه ناس بتسلم ناس بتسلم بفضل الله يعني الجمعه اللي فاتت يعني ال- السبت السبت راجل استاذ استاذ جامعه في الصين اسلم بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم اللي قبله راجل من بلغاريا اسلم بفضل الله اليوم اللي قبله واحد من اليونان جاي بيقول انا بقالي 40 سنه ببحث عن الدين الحق 40 سنه 40 سنه وانتوا سايبيننا ليه ومحدش بيوصل لنا رساله الاسلام ليه يعني الوقت يا جماعه اللي عايز يعرف الاسلام يقعد 40 سنه يدرس مين اللي ما وصلتولناش الدين ليه الراجل جاي بيستغيث ولد من امريكا عنده 18 سنه جاي بيقول انا ان شاء الله هبقى احمد الناس التاني او يوسف استس التاني ان شاء الله هتعلم ديني وانشر الاسلام في امريكا وفي العالم كله يعني بفضل الله مجهودات مباركه بفضل الله بتقوم بها هذه الجمعيه طابعين 100 كتب عن الاسلام ب 111 لغه منها كتب اسلم بسبع الوف مؤلفه منها الفري قران اللي هو القران المجاني يعني اللي هو القران مترجم بيبعتوه للناس في اوروبا وامريكا وكل مكان بفضل الله وبيسلم الوف مؤلفه بفضل الله الوف مؤلفه بسبب هذا ال- ال- المصحف بس مترجم يبعتوه لهم منها كتب الفها قساوسه اسلامهم يعني كلام في غايه الروعه ونشر الاسلام باذن الله الجمعيه انا عايز اقول لكم رقمها يا جماعه ركزوا معايا ركزوا معايا إخوة- هو الموضوع في غايه البساطه صفر عشرة يعني ناس كتير طالبين الرقم ده يعني جت فرصه ان انا اقوله بفضل الله يعني باخت- باعتبار بنتكلم في القران خلاص ننشر القران بقى صفر عشرة 6100 335 صفر عشرة ستة آلاف ومية تلاتة تلاتة خمسة مش زي أي رقم أي رقم بناخده بنتبرع وننسى لا أنا عايزك تسجله معاك لما تيجي تخرج زكاتك في رمضان أو بره رمضان اتبرع بجزء منه أنا عايزك تسجليه معاك لما يجي معاكي مبلغ اتبرع بجزء منه يا جماعة ده صخر في رقبتنا إنقاذ الناس من النار مصحف واحد تدفع ثمن واحد يسلم بسببه شوف ثوابك عند ربنا أنقذت واحد من الخلود في جهنم والعياذ بالله رساله في رقبتنا قدام ربنا جمعيه تبليغ الاسلام 010 6100 335 باذن الله سبحانه وتعالى اتمنى على الله سبحانه وتعالى ان يعني ايه ما ننساش هذا الرقم ابدا ابدا ان شاء الله 010 6100 335 يعني يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقنا السداد يا رب وان ان شاء الله باذن الله تبقى الفتره الجايه دي بقى فتره تربيه حقيقيه مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى وان احنا بقى نقرب من ربنا ونبقى رجاله بقى ونحقق كل الثمار ونخوض معركه التحرير ونخرج احرار ليس في قلوبنا عبا- عبوديه الا لله سبحانه وتعالى موعدنا الجمعه الجايه ان شاء الله مع سوره قاف باذن الله اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وخوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب اجعلنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما تنسوش أبدا يا جماعة إن القرآن هو الحل لكل مشاكل الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته